هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية
من مدرسة الربانية نتحدث
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا هنا المدرسة الربانية وهذا فرع الحديث منها وفيه شرح الأربعين الربانية وهذا شرح الحديث الثاني عشر حديث الأدب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا يشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقفنا مع هذا الحديث وهذا هو اللقاء الخامس فيه في شرح هذا الحديث وكان كلامنا في اللقاء الماضي عن إياكم والظن وذكرنا التفصيل أن سوء الظن قد يكون بالله وهو كفر قال سبحانه وتعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وقلنا أن سبب سوء الظن في الله هم النفس وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء عباد المصلحة هم الذين يريدون مصلحتهم فحسب يريدون مرادهم فحسب يريدون أن يكون لهم من الأمر شيء فيسيئون ظنهم بالله وسوء الظن بالله كفر الثاني سوء الظن بالمؤمنين وهذا حرام وعكس أدب الإسلام فأدب الإسلام أن تسيء الظن بنفسك وأن تحسن الظن بالمسلمين حسن الظن بالمسلمين وإساءة الظن بالنفس إساءة الظن بالمسلم ظلم ظلم الثالث سوء الظن بأهل الشر وهذا الذي فيه النهي عن سوء الظن لأن الإنسان يجب عليه دائما أن يحسن الظن ومن أخطأ مرة ليس الظن فيه أن يخطئ كل مرة وقد عد الأئمة سوء الظن بالمسلم من الكبائر من الكبائر الباطنة وقال ابن حجر في فتح الباري وهذه الكبائر مما يجب على المكلف معرفتها ليعالج زوالها لأن من كان في قلبه مرض منها لم يلقى الله بقلب سليم عياذا بالله إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ماذا نفعل لعلاج سوء الظن قلنا أول علاج لسوء الظن قال ابن قدامة متى, لا متى خطر لك خاطر سوء في مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته أن تزيد في مراعاته فلان من الناس خطر ببالي خاطر سوء إن الإنسان ده منافق إن الإنسان ده في كذا يجب أن أراعيه أقابله بحفاوة أهلا أهلا إزيك يا أخي أديله هدية أدعي له اثنين الدعاء لكي يزول ما في قلبي من سوء ظن لأن احنا قلنا المرة اللي فاتت مؤكدين أن أخطر ما في سوء الظن أن عقوبته سريعة عقوبته فورية سفيان يقول أسأت الظن مرة بمسلم فحرمت قيام الليل شهرا بعضهم يقول أسأت الظن مرة بعالم فأنا منذ أربع سنين إلى خلف بقال أربع سنين لورا عقوبته سريعة ومفاجئة فلذلك واحد الدعاء واحد زيادة مراعاته اثنين الدعاء ثلاثة إنزال النفس منزلة الغير حط نفسك في مكانه أتحب أن يساء بها الظن وقلنا المرة اللي فاتت برضه في العلاج ده إن آه آه أدنى درجات الأخوة أن تحب للآخر للمسلم أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك أربعة التماس الأعذار التمس لأخيك عذرا من سبعين خمسة تجنب الحكم على النيات أحوال القلوب لا يعلمها إلا الله ستة الانشغال بالنفس إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا أيها الإخوة قلنا أن هذه الأمراض والآفات بعضها مترتب على بعض فالذي يسيء الظن الحركة التالية لسوء الظن التجسس هو أساء الظن بفلان إن ده وحش هيبدأ يتجسس عليه عشان يثبت ظنه انه فعلا وحش فلذلك العلاج في الاول مهم جدا نسيت اجيب الورقه معايا اللي هي بتاعه الخواطر اللي هي بتاعه الرسائل بتاع الاسبوع ده وانا عايز الاخوه بتوعنا اللي بيجي لهم الرسائل بتاع الربانيه ما تقفش عندك تبعت ما بتجيلكش ما انا قلت لك مليني رقمك وانت ما رضيتش لا مليهولي انا ملهولك خلاص ولا انا ما يجي خلي خلي الطبق مسطور هل هل اللهم استرنا يا رب كل اللي عايز الرسالة تجيله يبعت ورقة دلوقتي فيها رقمه واسمه وعنوانه وإن شاء الله هنسلمها ال لا ما تخافوش إن شاء الله في اللهم آمنا و- وارزقنا الأمان اللهم احفظنا وادفع عنا اللهم نجنا وثبتنا وعافنا ولا تبتلنا ورد عنا يا رب العالمين آه، كنا بنقول في الخواطر ان الخواطر اربعه خاطر رباني وخاطر نفساني وخاطر ملائكي وخاطر شيطاني الخواطر اربعه هذه الخواطر الاربعه اللي مش هيفرق بينها هيضل ضلال بعيد ضلال بعيد ليه؟ لان قد يك- ياتي خاطر نفساني من نفسه من نفسيته حالته النفسيه ويقول لك ده من ربنا ويظن ان ده حق وصواب او ياتيه خاطر شيطاني ويقول ان ده رباني ما يعرفش يفرق بينهم فذكرنا أن فروق كتير في اربع رسائل لسه في خمسه وسته ان شاء الله في الايام الجايه ال- ال- الخاطر الرباني اهم ما فيه لا يتزلزل ولا يتزحزح ان الخاطر الرباني صريح كفلق الصبح صريح كفلق الصبح اما الخاطر النفساني مشوش احنا لسه بنفرق بين الرباني والنفساني ما وصلناش للشيطاني والملائكي بين الرباني والنفساني ان النفساني تلاقيه مشوش الرباني تلاقيه في ال- في في العلويات اما النفساني ففي الشهوات وحظوظ النفس والعاجل والعاجله عشان كده بقول لك ان احيانا قضيتك الاصليه عشان تتخلص من الظن وتخلص من التجسس وتخلص من التحسس وتخلص من الغيبه وتخلص من آه، آه، اللمز وتخ... كل الامراض اللي بينك وبين الناس دي عشان تتخلص منها محاصره الخواطر انك تحاصر خواطرك ان تبقى دماغك تحت السيطره محاصرة الخواطر لا تحسسوا ولا تجسسوا قال العلماء التحسس الاستماع لحديث القوم والتجسس البحث عن العورات والتفتيش عن بواطن الأمور التحسس آه انك انت ت- تبحث في خفاء عمال تتحسس بتدور على اخبار الناس والخطر الكبير في البحث عن العورات خطره الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تتتبعوا عورات المسلمين لا تتتبعوا عورات المسلمين فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه اللهم استرنا ولا تفضحنا يا سابل الستر أسبل علينا سترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا احنا عايشين في زمن صعب وكأن المدنية الحديثة سخرت كل امكانياتها لتسهيل المعاصي يعني بقت قضيه التحسس والتجسس والبحث عن العورات بقت قضيه سهله النهارده ببساطه انك انت اي حد يعرف اي حاجه يروح حاططها على النت وبعدين انت تعمل ايه بتدور عليه وتجري وراها وتتبعها وتفرح بيها وتنشرها هتتفضح اللهم استرنا يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ها ستير ها يحب الستر إن الله حيي ستير إيه يحب الستر أنت عمال تنكش ليه وتدور ليه وتبحث ليه وتفرح إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة اوعى لما تقف على عورة مسلم أو خطأ مسلم اوعى تفرح اوعى تتبسط لما راح يشتكي للوالي قال له أنا ماشي في طريقي إلى الحج طلع علي قطاع طرق خدوا فلوسي قال له إن كان حزنك على مالك أشد من حزنك على أن هذا يحدث في بلاد المسلمين فما نصحت لله ورسوله المفروض لما تسمع ان في حد غلط تعمل ايه تحزن تتألم تتنكد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب تب على المسلمين يا رب يا رب اصلح المسلمين يا رب يا رب اهدي المسلمين يا رب يا رب اهدي قومي فإنهم لا يعلمون يا رب تحزن وتتألم مش تفرح وتصدق تلاقي غلطة لواحد تشمت فيه عشان كده في درس الاثنين كنت بقول ايه ان مش اخلاقنا الشماتة ولا التشفي بالاعداء مش اخلاقنا دي مش اخلاق المسلمين فما بالك بقى من اللي بيظهر الشماتة والتشفي بالمسلمين مش اخلاقنا دي خالص نهائي نهائي بالاعداء فضلا عن المسلمين والاخوه فلذلك بنقول ايه ان مصيبه المدنيه الحديثه في تسخير النت والتليفونات زادت من قضيه التجسس ها؟ والتحسس والناس مش مقدرة المعصية الكبيرة دي قدرها يا جماعة التجسس حلال ولا حرام حرام لا تجسسوا نهي يفيد التحريم لا تحسسوا لا تتتبعوا عورات المسلمين عورات المسلمين الايه ايه العوره اللي هي الشيء اللي المسلم ساتره وانت بتتتبعه عشان تكشفه لا تتتبعوا عورات المسلمين آه لا تجسسوا يعني لا تتعرفوا خبر الناس بلطف كالجاسوس الجاسوسية الجاسوس اللي بينقل الخبر وينم هذا التجسس شوف أنت تبحث في عورات الناس وتبحث فيما يستره الناس وتبحث فيما لا يحب الناس أن يعرف عنه أو أن يشتهر والآخر غافل ربنا قال إيه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة يبقى في حاجة اسمها محصن ها غافل غافل يعني هو غافل عن ان حد بيتجسس عليه لكن الله يراك غافل عن ان احدا يتتبع عوراته هو غافل وما الله وما الله بغافل فلذلك هذا الغافل مأمون الرب يرى فسيأخذ فسينتصر الله لهذا المظلوم وتعرفها كده سنة كونية من زمان وانا كان نفسي أنا اجمع السنن الكونية دي اللي انا بقولها اللي بتيجي في وسط الكلام كده من السنن الكونية أن العبد إذا غفل أو عجز عن الانتصار لنفسه وهو مظلوم فإن الله ينتصر له الدليل حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من خذل مسلما الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خذل مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه أو تنتق- تنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته يبقى لو أنت قاعد في مجلس وفي ناس بتتكلم على أخ من الإخوة أو شيخ من المشايخ أو واحد من المسلمين الناس دول بيتكلموا عليه يقولوا ده ده في كذا وعمل كذا وسوى كذا وانت ما قلت لهمش اتقوا الله اسكتوا احترموا نفسكم لو والله لا ما علمت عليه إلا خيرا إذا خذلته ولم تنصره خذلك الله في أحسن موطن تحب أن ينصرك الله فيه من ستر مسلما ستره الله ومن خذل مسلما خذله الله دي سنة ربانية سنة كونية هتخذل المسلمين هتخذل هتلاقي برضو قاعدة بينتهك فيها من عرضك ومحدش يرد عنك الجزاء من جنس العمل آه، التجسس والبحث عن العورات والتفتيش عن بواطن الأمور قال القاضي التجسس قاضي عياض ألا يترك عباد الله تحت ستره فيحرص إلى التوصل بوسيلة للاطلاع عليهم والتجسس على أحوالهم وهتك الستر حتى ينكشف ما كان مستورا ومن سعى في ذلك هتك الله ستره بعد ذلك ولا بد ربنا ساتر الناس انت ليه بتسعى في هتك ما ستره الله ليه بتدور وتبحث على عكس قدر الله جل جلاله لذلك قال فلا تطلبوا لا تطلبوا عثرات المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم فإنها تضم فإنها تضم معاصي قلبية ومعاصي حسية فإذا اجتمعت أثمرت سوء الخاتمة عياذا بالله التجسس والتحسس وتتبع العورات بتشتمل على معاصي قلبية معاصي قلبية زي سوء الظن معاصي قلبية زي حب الفاحشة دي آفة برضو يا عم شرف اليومين دول كتيرة في أهل العصر وبرضه عايزين نعمل حتة معاصي عصرية معاصي عصرية في أهل العصرنا عجيبة إن بعض الناس بيحب يسمع الفواحش مش يعملها يسمع يحب يتحكي له الفواحش وبقت هواية عند بعض الناس انه كان عاصي وبعدين هيتوب فيقعد ايه يقعد يحكي وهذا لا يجوز الا لمصلحة شرعية يعني لما يكون في مصلحة شرعية شيخ مثلا ب- بي- بيعالج حالة معينة في الحالة دي ماشي لكن انك انت تقعد وتقعد تحكي انا عملت وعملت وعملت وعملت وعملت وقلت وسويت وشفت احيانا السامع ده بيتلذذ بهذا السماع بسماع الفسق والفجور وهذه من المعاصي القلبية معاصي العصرية الآفات النفسية العقد النفسية في ناس دي عقدتهم النفسية مش انه بيعمل لا ان هو يسمع ويستمتع بالسماع فلذلك بنقول ايه ان اللي بيتجسس ده ده هو ده مزاج عنده ده هوى ده مرض جواه قول لي طيب بدل سرد المرض خلينا نقول العلاج اللهم داوي أمراضنا العلاج الشعور بالمراقبة الله يراك الله يراقبك إن الله كان عليكم رقيبا احذر أن يهتك الله سترك احذر أن يعمي الله عينك احذر أن يبتليك الله بمن هو أقسى منك لا تحسسوا لا تطلبوا الشيء بالحاسة كاستراق السمع والإبصار في خفية ولا تجسسوا قلنا عنها قيل الأول التحسس التفحص عن عورات الناس وبواطن أمورهم بنفسه أو بغيره الثاني أن يتولاه بنفسه وقيل الأول يختص بالشر والثاني أعم يعني التحسس البحث عن الشر التجسس أعم عن الشر وعن الخير تجسس بيتجسس وخلاص لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا النجش اللي هو بيسموه المزاد في في عصرنا الاسم العصري الايه المزاد ان هو يجيب العربيه ويقول العربيه دي هنبدا ب 10 جنيه ده يقول 10 والتاني يقول 20 25 30 35 45 ده حرام لا يبع احدكم على بيع اخي انا هشتري دي ب 10 تيجي انت تقول لا انا هشتريها ب 15 هذا لا يجوز والتاني يقول لا انا عليا ب 20 والتالت عليا ب 40 هذا اسمه ايه؟ النجش النجش فلا ينبغي لا يجوز مش لا ينبغي لا يجوز وانما ان تعرض السلعه السلعه دي ثمنها 10 قروش ادفع 10 قروش خدها ما يجيش حد يقول انا هاخدها بتنا... لو قلت هاخدها ب 12 فهذا حرام لا يجوز آه وقيل أن النجش في هذا الحديث لأنه حديث الآداب المراد به النهي عن إغراء بعضهم بعضا على الشر والخصومة قلت لكم ببساطة في درس التائب يا عم أحمد ان لازم يحصل في الطريق فتور ابن القيم قال كده لابد من سنة الغفلة ولكن حراس البلد يوقظون فكن خفيف النوم انا قاعد ازغدك وانت مش عايز تصحى برضه فيش فايده اصحى يا ابني بقى انت بتبص وراك على ايه انا قصدي انت ايوه انت اوعى تكون غافل ماشي اصحى بقى كفايه عليك كده صلي على الرسول صلي بنقول لازم سنة الغفلة ادينا المثال ده قبل كده بس ظريف من ظرفه ان هقوله تاني ان واحدة ربنا اكرمها ولبست النقاب ولسه امبارح كنا بنقول هنفتح مدرسة المدرسة الربانية للنساء إن شاء الله تيجي أخوات تدرس في المدرسة فبنتي اللي هي هتمسك مديرة المدرسة بتقول لي هنكتب الشروط لابد ان تكون منتقبه قلت لها اكتبي محجبه قالت لا منتقب يا بنتي اكتبي محجبه ما هي محجبه يعني منتقبه يعني الشاهد ايه ان واحده بدات الالتزام فلبست النقاب والاسدال والسواد جايه الدرس فراحت وقفت قدام المرايه بتظبط نقابها فبعد ما وقفت قدام المرايه كده بصت في المرايه وقالت ايه اللي انا عملته في نفسي ده ما كان لسه بدري عليا يعني ايه الاخفانه اللي انا فيها دي طب انا هتجوز ازاي كده طب أنا- قعد الشيطان يلعب في دماغها ودي بنقول عليها العصرة التي تصيب قلب التائب جت على المسجد قاعدة في المسجد قاعدة جنبها أخت فقالت لها بقول لك إيه تيجي نقلع النقاب قالت لها تيجي هو ده النجس تيجي نق- تيجي نقلع النقاب لا اه والاسدال نلبس حجاب عادي كده المثلث الابيض ده جميل خلي وشك منور هو ده النجش انك كنت تبقى قاعد وتقول عن اخ ده الاخ فلان ده فيه كذا يقول لا لا هو انت تعرف حاجه ده كذا وكذا وكذا ده انا اعرف بقى هو ده اسمه ايه؟ اه النجش الرسول قالوا في الاستطالة في عرض المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد من ست وثلاثين زنية الناس اللي حاطة فلوسها في البنك أي بنك أو أي بسطة ربا درهم ربا واحد بعت رسالة المرة اللي فاتت بيقول آه، ان انا احط فلوسي في البنك وهتصدق من بال بالارباح ومش هحسبها على ربنا من الزكاه انت زكاه ايه اللي جاب سيره الزكاه دلوقتي وضع فلوسك في البنك نفسها احنا قلنا مشكله البنك يا جماعه ان البنك ده مؤسسه ربويه هذا البنك ما بيتاجرش بفلوسك لا يسمح له بذلك وانما البنك ده مؤسسة للاقتراض والإقراض القانون بيقول كده الدستور بيقول كده بتاعهم ها ان ال- البنك ده مؤسسة فقط يقترض ها ويقرض لو قلت لي ان البنك ده هيفتح مصنع ويشغل الفلوس لا يسمح له لا يسمح له المخاطرة بأموال المودعين ده القانون بيقول كده وإنما يسلف هو بياخدها منك بسبعة في المية ويسلفها بأربعين في المية بياخدها ب 17% ويسلفها ب 400% حتى لو هو عمل شركه احيانا بعض البنوك بي عشان يتحايل على القانون يعمل ايه؟ يعمل شركه شركه تبع البنك بس هو بيسلف الشركه وياخدها من الشركه بالايه؟ بالارباح حتى لو الشركه خسر احنا فاكرين لما حصل هروب ال- الناس اللي هم خدوا فلوس الناس الفلوس البنوك وهربوا 32 مليار ومع ذلك ظلت البنوك تدفع للناس ارباح وفوائد قال طب اذا بتدفع له فوائد منين اذا كان فلوسه سافرت هو ده الربا عشان كده بنقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشده من ست وثلاثين زانية وإن من أربع الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم استطالته يعني إيه؟ يعني تقول له ده فلان ده فيه كذا يقول لك أوه وأنت تعرف حاجة طب شوف دي طب اسمع دي طب ده فلان قال لي كذا استطالة انك عمال تطول في ايه في عرضه في الخوض في عرضه ده نوع من انواع النجش زي ما بنقول برضو التطفيف ويل للمطففين مش التطفيف في الميزان بس لا ده التطفيف كمان انك انت تحب الخير لنفسك وما تحبش الخير للناس ده اسمه برضو نوع من انواع التطفيف قال صلى الله عليه وسلم لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تنافسوا المنافسة على الدنيا اللهم اكفنا شر الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من هم الدنيا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا ولا تنافسوا التنافس على الدنيا الفرق بين ال- قال ابن القيم عليه رحمة الله الفرق بين المنافسة في الدنيا والمنافسة في الآخرة أن المنافسة للآخرة المبادرة إلى الكمال الذي تشاهده في غيرك لتنافسه فيه لتلحقه أو تتجاوزه وهذا من شرف النفس وعلو الهمة وكبر القدر الإنسان عارف من الكلمات اللي اتعلمتها في مبتدا امري في هذا الامر اذا راى رجل رجلا اطوع لله منه فينبغي ان يحزنه ذلك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اذا سمع الرجل برجل اطوع لله منه فانصدع قلبه فمات ما كان ذلك بعجب تاني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إيه إذا سمع الرجل برجل أطوع لله منه فينبغي أن يحزنه ذلك إذا سمع رجل برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات ما كان ذلك بعجب كلمات دي قديمة قوي انك انت مفروض بسأل احد اخواننا آه، الربانيين يا رباني انت حافظ قرآن قد ايه قال لي خمس اجزاء قلت له ما تنفعش تبقى رباني خمس اجزاء قرآن رباني ده لازم يبقى حافظ القرآن كله ومن زمان لكن انت ساكت على نفسك انك عديت التلاتين ولسه حافظ خمس اجزاء من القرآن بس حاجة تكسف فاللي حافظ خمس اجزاء ده لم اللي حافظ خمس اجزاء ده لما يسمع ان حد اصغر منه وحافظ القرآن كله المفروض يزعل يحزن يتألم ده حتى لو اتفلق قلبه من الحزن ومات يبقى ده كويس لما اسمع ان فلان لا يترك قيام الليل ابدا كل ليله بيقوم المفروض ان لو انا ما بعملش كده المفروض ايه ازعل على نفسي ازعل على نفسي لما قلت مره ان في شباب طلبه الجامعه بيروح الجامعه ويرجع يحلف لي انه ما شاف امراه هما بيقولوا الجامعه مليانه نسوان هي فين النسوان دي والله ما شفت امراه والله ما وقعت عيني على بنت المفروض انت ايه رد عليا تحزن على نفسك الله امال عمال اشيل عيني من هنا احطها هنا تخبط في نسوان ليل ونهار ليه اجيب العصمه دي منين اجيب الصرف حمايه الصرف دي ازاي اذا سمع رجل برجل اطوع لله منه اذا كان له قلب حي ينبغي ان يحزنه ذلك المفروض يزعل على كده يتالم من كده يحزن ينصدع قلبه من هذا ولا تنافسوا اياك ان تتنافس على دنيا واحد عنده عربية عايز تجيب عربية أحسن منه واحد ساكن في شقة عايز تجيب شقة أحسن منها واحد عنده بيت عايز تجيب بيت أحسن منه واحد اوعى قال الحسن إذا رأيت الرجل ينافسك على الدنيا فألقها في نحره وإذا رأيت الرجل ينافسك في الآخرة فنافسه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون جت بعد وصف الجنة فاستبقوا الخيرات استبقوا الخيرات يبقى المفروض يحصل من بيننا وبين بعض تنافس على انت حافظ كم جزء يا اخي ابدا انا انافسك ان انا احفظ اكتر منك انت بتصوم كم يوم في الاسبوع انافسك ان انا اصوم اكتر منك انت بتقوم كل ليله قد ايه بتقوم الركعه بكام انافسك ابقى احسن منك انت بتستغفر كل يوم كم مره انت بتتوب كل يوم كم مره انت بتصلي على النبي كل يوم كم مره انت بتصلي في اليوم كم ركعه يبقى يحصل نوع من انواع التنافس واحنا قلنا قبل كده لازم في طريقك يبقى لك دليل وصاحب يبقى لك شيخ بيقودك دليل تمشي وراه وصاحب تنافسه وينافسك يبقى ولا تنافسوا يعني في احوال الدنيا ولا تنافسوا قال صلى الله عليه وسلم لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا تحاسدوا ده بقى موضوع الحسد عايز له قعده المره الجايه احبكم في الله واسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال هنا هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية من مدرسة الربانية نتحدث رباني